بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين كتير بنتكلم عن محبه الله الفائقه لكل واحد فينا سواء على المستوى الفردي ان صح التعبير او الشخصي او على مستوى البشريه ككل او على مستوى الكنيسه لكن ما بنقدرش نفصل حب الله أو دور الله عن دور الإنسان. أحيانا الناس تتطلع إلى موضوع الجهاد على إنه مقاومة أو مضاداة لعمل النعمة، يقول لك في نعمة ربنا المجانية فما يحبوش يتكلموا عن الجهاد، يقول لك نعمة ربنا فائقة وحلوة. لكن من غنى نعمة ربنا أو من حب الله للإنسان إن في ربط قوي بين الحب الالهي وبين الجهاد بتاعنا يعني مش عايز ابص على ان جهادي في حياتي الروحيه تجاهل للنعمه ده من غنى نعمه ربنا ان يقول لي انا مش بتجاهلك كانسان وانا بديك امكانيات سواء فكريه او عقليه او عاطفيه او حتى امكانيات مواهب او قدرات بديها لك عشان تشتغل يعني لما أقام الله آدم وحواء في جنة عدن لكي يعمل فيها كونه يعمل فيها مش معناه بيذله ولا كون آدم يعمل في الجنة معناها إن ربنا بيشيل إيده لكن من حب ربنا لآدم قال له ما تقعدش كده بلا عمل أنا عايزك تشتغل وأنا اللي هشتغل بيك أروع مثل لكده العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس عن نفسه بيقول أنا غرست وأبله سقى والرب إيه؟ ينمي أنا بمد إيدي أشتغل وصديقي أو الملازم ليا أو اللي بعدي بيشتغل وأنا ليا دور هو ليه دور لكن لا دوري ولا دوره يساوي حاجة لولا نعمة الله الفائقة اللي بتشتغل وعشان كده ما نتكلم عن الجهاد آسف إن أقول بعض الناس يحطوا كأن الجهاد في كفة ونعمة ربنا في كفة أنا عايز أقول العكس أنا بحس إن الجهاد بتاعي ده من حب ربنا ليا إنه بيكرمني بيقول لي أنا ما بنسكش أنا عايزك تشتغل مش بس تشتغل وأشتغل معاك وأشتغل بيك وأشتغل جواك يقول العاملان ايه مع الله العاملان ايه مع الله فلما بنشتغل دي كرامة لينا ان الله بنعمل معه وهو يعمل معنا انا هقرا حتى عن الجهاد في رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح التاسع ابتداء من الاية 24 ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة هكذا اركضوا لكي تنالوا وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى وأما نحن فإكليلا لا يفنى إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوض يمكن بتلاحظوا في أغلب الألعاب أول ما يطلعوا خاصة لما تبقى في ملاكمة تلاقي الملاكم أول ما يطلع يعمل إيه؟ يستعرض هو مش بيستعرض عضلاته كأنه بيلاكم مع الهواء عشان كده يقول إيه؟ يقول هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء مش أول ما بطلع بأبرز عضلاتي وبضارب مع الهواء لا أصلا في فرق بين المصارعة في العالم وبين المصارعة بنعمة ربنا معلمنا بولس الرسول بيبص للعالم انه ده حلقة او الحلبة بتاعت المصارعة في جهاد والعدو بتاعي عدو الخير الشيطان وانا مش طالع اضارب هوا انا طالع بضارب حقيقة واقعة في شيطان بيحاربني ولكن أيضا في حقيقة أخرى إلهي في داخلي هو الطرف الثاني المعركة قائمة بين كائنين حقيقيين بين الكائن الإلهي الأزلي وبين عدو الخير اللي يشتهي أن يحتل مركز الله وأنا موقفي واحدة من الاثنين يا أستتر في مسيحي فيديني روح القوة يا إما استخبى في الثاني وأسلم نفسي ليه فالجهاد في الواقع مش مجرد تداريب أنا بقول أنا بجاهد بصوم للساعة كذا وبقرأ كذا وبحفظ كذا آية في اليوم كل دي حاجات كويسة لكن الجوهر بتاع الجهاد فين الموقع بتاعي فين الموقع ايه بتاعي الموقع بتاعي ان انا جوه المسيح بتاعي هل ممكن المسيح يسقط وهو بيجاهد في التجربة كم تجربة من التجارب فشل فيها ولا واحد في كل التجارب يطلع منتصر وفي آخر التجربة يقول وجاءت ملائكة لكي تخدمه إذا استترت زي ما بيقول مستترين فيه إذا استخبيت جوه مسيحي أصبح الجهاد بالنسبة لي لذة لأن قاعد جوه إلهي ولما بشتغل بحس إن دي كرامة مقدمة ليا إن أنا إيه؟ إن أنا بجاهد. إذا الجهاد بالنسبة لينا مش مجرد عمل يعني روتيني أو formalities بحطها أو خطة بشرية بتتحط الجهاد بتاعي اختفاء في المسيح وتجلي المسيح فيا وهو اللي بياخد الموقف يقول كده أكون سور نار حولها ومجدا في داخلها أنا طالع أجاهد مش هقول له بص يا رب أنا تعبان من أفكاري هصوم للساعة 3 حلو إن أنا أصوم للساعة لكن وأنا بصوم للساعة 3 بقول له شوف ما حدش هيقدر يحمي فكري حدش يقدر يقدس عواطفي ما حدش يقدر يقدس عينيا ما حدش يقدر يرفع قلبي للسماء ما حدش يقدر يمرر الخطية ببقي غيرك فإذا كنت بصوم أو إن كنت بجاهد أو إن كنت بعمل لأني بختفي فيك وأنت تتجلى في داخلي يا ريت النقطة دي تبقى واضحة فتحول الجهاد من عمل كئيب أو عمل مر أو في خوف أو قلق إلى عمل مفرح والثقة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول زي ما سمعنا دلوقتي يقول إيه؟ يقول لنا إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين يعني عندي يقين تام ان انا هاخد الكليل يعني انا شاطر اشطر من غيري لا او ان انا اقوى من غيري او ان انا اقوى من الخطيه لا الهي اللي جوايا هو اقوى من الخطيه الهي اللي جوايا بيحول المعركه الى وليمه مفرحه الى قعده ممتعه الى شركه حيه مع الله انا عارف ان النقطه دي بتبقى صعبه تنفيذها لأننا بنشيلها من قدام عينينا لكن دايما وانت بتجاهد وانت بتجاهدي قول له يا رب انت ده شغلك مش شغل في نقطة تانية لطيفة في الجهاد رمية 15 الآية 30 يا ريت نخلي بالنا ليها فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله ممكن أقراها تاني وتخلي بالكم لكل كلمة فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله حتتين مهمين قوي أول حاجة تجاهدوا إيه تجاهدوا معايا وبعدين بتجاهدوا من اجل مين؟ من اجلي، من اجل بولس. عايزك تحط المبدئين دول حلوين. انا مش بطل ولا انا مثلا حتى لو كنت متوحد حتى لو كنت سايح حتى لو كان مركز بطرك في الكنيسة مش معنى كده ان انا افضل من الاخرين ان تجاهدوا معي يعني الجهاد ايه جهاد مشترك يعني جهاد ايه مشترك قوتي في الهي اللي جوايا ومش هيشتغل معايا الا لما اشتغل مع اخويا عارفين التشبيه اللي بيقدمه القديس دوريثيوس يقول ايه يقول العالم اشبه بدايره مركز الدايره مين ربنا انا واقف على المحيط بتاع الدايره وانت واقف على المحيط بتاع الدايره بيننا وبين بعض 30 متر لو نزلنا ناحيه المركز المسافه تقل ولا تكبر تقل لو وصلت لغايه المركز المسافه اللي بيني وبينك تبقى كام زيرو أتذكر مرة سألنا الله يرحمه الدكتور رغب عبد النور إنسان طبعا تقي مش ممكن ننسى فضله على الكنيسة علينا يعني وعلى الأجيال اللي معانا مرة شاب سأله في محرم بيه قال له إزاي ممكن أجاهد وأنا زهقان فالمهم ادى شوية تدريب وفي الآخر قال حاجة لطيفة قال لو حسيت لا قادر تصلي ولا قادر تعمل مطنيات ولا قادر تقوم تعمل حاجة اضرب تليفون لزميلك اضرب تليفون لزميلك قول له أنا متضايق تحب تمر عليا تيجي تاخدني نروح الكنيسة مع بعض يقول لك مفيش اجتماع قول له بس ولو نطلع لغاية الإيه حوش الكنيسة طبعا زمان ما كانش في الكنائس المفتوحة زي دلوقتي يمر عليك خده واطلع اتمشى وتعالى في كورنر في الحوش وصلوا مع بعض صلوا مع بعض هو ده اللي كان بيعمله بولس الرسول أن تجاهدوا معي انا زهقان انا متضايق في فكر تعبني ممكن فكر شهوه ممكن فكر ادانه ممكن فكر محبه العالم اضرب لزميلي مش ضروري اقول له انا تعبان من كذا وكذا لكن اقول له ممكن نصلي صلاه الغروب مع بعض اجي لك نصلي مع بعض تيجي انت تصلي معايا ممكن نقرا الانجيل مع بعض ممكن تيجي نقول كده ترنيمه ولا نقول لحن مع بعض ان تجاهدوا معي من اخطر ما يمكن ان الانسان يتمركز حوالين نفسه ويظن ان الجهاد الروحي جهاد خاص به معزول عن جهاد الجماعه من اروع التوبات المذكوره في الكتاب المقدس التوبه الجماعيه لما يجي الشعب كله ويقدم توبه ويتقرا الشريعه على الكل والكل ينوح وبعدين يجي احد الانبياء يقول بس بطلوا نوح ربنا رفع غضبه عنكم تدوروا سبحوا ربنا وافرحوا وتهللوا في ايه لان مفيش حاجه تفرح قلب ربنا قد التوبه الايه التوبه الجماعيه مفيش حاجه تفرح ربنا قد الجهاد الجماعي ومفيش حاجه تحزن قلب ربنا قد الكبرياء قبل السقوط ايه الكبرياء اول ما الواحد يقول لك لا لا خطيتي ده انا اقدر عليه اعمل مطنيات واصلي واقرا الانجيل واروح الكنيسه طب واخواتك يشتركوا معاك لا انا اقدر اه ده هيقع يا ريت تبقى لنا الشركه الجماعيه شركه الحب على راي ذهبي الفم قال عباره جميله قال لو جبنا ألف واحد كل واحد يصلي في بيته وجبنا اتنين صلوا مع بعض صلاة الاثنين أقوى من صلاة ألف واحد على انفراد لأن حيث يوجد الحب يوجد الله بيبقى في حب بين اثنين واقفين يصلوا إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي مين يكون في وسطهم؟ أنا أكون في وسطهم فإحنا محتاجين باستمرار شركة الجهاد مش بس شركة التسبيح والشركة في القداسات والشركة في الترانيم والشركة في الحفلات والشركة في الرحلات لا لا لا محتاجين الشركة في الجهاد عشان كده ما بقول لأخويا صلي لي بقولها وبأعنيها محتاج لصلاته مش روتين مش يعني زي ما تعودنا كمصريين أو كشرقيين يقول لك معلش والكلمات المعروفة دي اللي إيه إن شاء الله وهو ما عندوش النية يعمل لا لما بقول له صلي لي بقولها بانسحاق قلب داخلي متأكد إن أنا محتاج لصلاته من أجل أن تجاهدوا معي اشترك مع بعض طب يا بولس ما تصلي أنت لوحدك يا حبيبي قال لا لا ما تنفعش لوحدي لازم يشتركوا معايا وقال لهم صلوا من أجلي عشان ربنا يعطيني كلمة عند افتتاح فمي بقى بولس اللي ظهر لك المسيح واللي شفت إعلانات واللي طلعت السماء واللي وانت في الهيكل ظهر لك ربنا واللي ليك معجزات فائقة مكتوب عنها في سفر الأعمال فوق المعتادة يعني فوق كل بقية الرسل محتاج لصلوات الشعب قال من غير صلاة الشعب أنا ما ينفعش عشان كده اوعى تفتكروا في كاهن أو أسقف أو بطرك أو متوحد أو سائح يقدر يعيش مع ربنا من غير الآخرين كنيسة علمتنا نقول صلوا من أجل أبينا البطرك كذا صلوا من أجل المطرنة والأساقفة صلوا من أجل الكهنة صلي من أجل الخدام مش بتقولها روتين احتياج حقيقي البطرك يحس محتاج لصلوات شعبه زي ما هو بيصلي من أجل الشعب الكاهن بيحس محتاج لصلوات كل طفل صغير زي ما كل طفل محتاج لصلوات الكاهن وهكذا الشعب كل واحد محتاج لصلوات اخواته اما الحته اللي بعدها فبيقول ايه جاهدوا معي من اجل مين من اجلي من اجلي حته لذيذه قوي كلمه من اجلي ان تجاهدوا معي في الصلوات من اجلي الى الله لما تلاقي نفسك تعبان خلي بالك تلاقي نفسك تعبان من خطيه دور على واحد واقع في الخطيه دي وصلي من اجله مش انك احسن منه قول له يا رب فلان ده تعبان زي ما انا تعبان شيل عنه قبل ما تشيل عني الخطيه مره جوايا واكيد مره فيه لما بندي الاولويه لاخواتنا ام ربنا يشتغل فينا فلما بولس الرسول بيقول صلوا من اجلي هو ده الطريق اللي مين ياخد بيه البركه الشعب وهو ياخد بركه طول ما انت قافل في صلواتك على نفسك وعلى عيلتك وعلى كنيستك المحليه الصلوه كده بتطلع لغايه كام متر وترجع تاني لما قلبك يتفتح على الناس وتشتهي خلاص البشريه وتصلي من اجل الخدام والمخدومين ومن اجل الذين ليس لهم من يسال عنهم ولا من يصلي من اجلهم تلاقي بيبان السماء اتفتحت وتقول ياه ايه الرائحه الذكيه الجميله اللي طالعه من البق ده واصله لغايه ودان ربنا امل اذنك واسمعني امتى لما بقي يتفتح من اجل الاخرين وليس من اجل نفسي عمل الايمان المسيحي تحطيم الايجو الذات البشريه ان انا وبس لكن عمل المسيحيه اخواتي قبلي ابائي قبلي الأحسن مني قبلي الأوحش مني قبلي الأصغر مني قبلي والأكبر مني قبلي أخد آخر الصفوف زي ما مسيحنا إيه أخد آخر صف أخد آخر صف تذكر إن المسيح نفسه يقول إيه من أجلهم أنا أقدس ذاتي وبعدين يطلب من أجل العالم ومن أجل تلاميذه في كلوسي واحد 28 يقول معلمنا بولس الرسول الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع مش نحضر كل مسيحي عايزك تبص دي لكي نحضر كل ايه كل انسان كاملا في المسيح يسوع مش عايز ولا انسان في العالم ما يدعوش المسيح زي ما إلهي يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون أنا كمان يا ربي نفسي أحضر قدامك أقول لك كل إنسان في العالم يصير كاملا في المسيح يسوع طب تعمل إيه يا بولس الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة آية جميلة الامر الذي لاجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوه بولس الرسول باصص كده شايف كل البشريه في العالم وبعدين بيقول له مش هستريح الا لما كل انسان اجيبه لك قدامك في الصلاه وأتعب من أجله واشتغل بكل طاقتي عايز من الناس دي يبقوا مسيحيين لا عايزهم يبقوا كاملين في المسيح يسوع يبقوا تيبيكال أيقونة للمسيح يسوع وتعمل إيه تتعب قال أتعب من أجل العالم كله قال أسف شغلتي أمال شغلة مين قال شغلة إلهي بحسب عمله اللي بيعمل بإيه بيعمل بقوة نفسي يا ربي نفسي كده كل واحد فينا كل واحد فينا كهنة وشعب لما نقف كده قدام ربنا أنسى أنا فلان وأنسى إن أنا إنسان ترابي وأنسى خطاياي وضعفاتي وأقول له أنا حاملك جوايا وأنت محب كل البشرية نفسي أستريح وأفرح وانبسط لما ألاقي كل العالم كاملا في المسيح يسوع يقول لي ربنا تشتغل ازاي اقول له مش هشتغل انا لكن حسب عملك اللي بيعمل فيا بقوه قوه الروح القدس يقول كده لا يستهن احد بحداثتك لما بولس الرسول بيكلم تلميذه لا يستهن احد بايه بحداثتك تقوليش انا شاب صغير ما عنديش خبره ما تقوليش انا مش كاهن لا يستهن احد بحداثتك لأن الله بيعمل فيك وبيعمل بإيه؟ بقوة. قوة إيه؟ روح الله الناري اللي يستطيع أن يقدس العالم كله. فهنا إذا الجهاد جهاد مين؟ جهاد ارتباطي بالله اللي يعمل بيا وفيا وبقوته فأستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. في آخر أيام بولس الرسول لما كتب رسالته الثانية إلى تلميذه المحبوب جدا لديه تيموثاوس اللي كانت آخر رسالة يكتبها واللي كان خلاص أوشك وقت الاستشهاد بتاعه يقول العبارة الجميلة جاهدت الجهاد الحسن حفظت الإيمان أكملت السعي وأخيرا قد وضع لي إكليل البر شايف قدامي كده إكليل لسه ما استشهدتش يا بولس لا السماء مفتوحة قدامي وإلهي واقف بيقول لي تعال تعبت كتير أنا يا ربي ما تعبتش ده أنت اللي اشتغلت يقول لك ما انساش تعبك أيامنا وعمرنا واحد نحط قدامنا الإكليل في جهادي مش جهادي عشان أبطل الخطية ده شغل لا مؤاخذة حاجات تافهة اللص بكل البلاوي اللي فيه قال له إيه اغفر خطاياي اذكرني يا رب متى جيت ايه مش تطلعني براءة براءة دي بسيطة انا عايز ابقى معاك عايز اتمتع بالمجد بتاعك عايز ابقى في الملكوت بتاعك سر ضعفنا في جهادنا عينينا متركزة على ايه على خطايانا اقصى ما نشتهيه نقول اغفر لنا خطايانا لا ورا اغفر لنا خطايانا ايه شركة الطبيعة الإلهية شركاء في الطبيعة الإلهية ورثة الله ووارثون مع المسيح مجد ابنة الملك من الداخل يا ربي يا ريت كده الإكليل اللي أنت ليك من قبل تأسيس العالم قاعد توضبهولي يبقى قدام عينيا باستمرار احنا أحبائي في عز صدقوني احنا في عز مش حاسين بيه لان ربنا ادانا الدعوه للجهاد ليس للمراره ولا للبطوله ولا لمجرد التعب ولكن بيديني روح الحب عايزك تجاهد عشان تفرح زي ما ادم كان بايه يعمل في الجنه وتعمل بيا وتعمل بقوتي وتعمل من اجل العالم كله وتعمل لكي تتمتع بالمجد ربنا يدينا كلنا هذه النعمة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين